يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضي ومن وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وارض اللهم عن العشرة المبشرين الصديق والفاروق وذو النورين وأبي تراب وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحبة أجمعين وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومرحبا بكم جميعا وطبتم وطاب مجلسكم سائلا الله عز وجل أن يجعل تلك الجلسات وتلك الكلمات لنا ولكم في صحيفة الحسنات تنفعنا عند الممات ويثبتنا الله بها على الصراط حتى يدخلنا بها رياض الجنات تحت نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلامات وما زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى الذي قال في الحديث رقم 58 و6000 حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه هذا هو حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أصل حلقة اليوم يحذرنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم من النفاق ومن أن يكون أن الإنسان ذا وجهين يعني ذا لسانين يعني ذا حالين يجلس أمام ناس فيتكلم بأشياء ثم يجلس أمام غيرهم فيتكلم بغيرها أو يجلس أمام ناس فيتكلم بالإسلام وبالإيمان وبما يرضي ربنا ذا الجلال والإكرام ويجلس عند آخرين فيتكلم بالكفر والنفاق والغمز واللمز في دين الله عز وجل وفي الصالحين وفي سنن نبينا عليه الصلاة والسلام قال تعالى واصفا صفة من صفات المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون فوجب على المسلم أن يحذر ذلك تجدون تجدون من شر الناس أي ترون ذلك وتعيشون ذلك تجدون من شر الناس تجد هذه فعل مضارع والواو فاعلها من شر الناس جر مجرور في محل نصب آه، حل محل المفعول يوم القيامة هذا آه، ظرف حالهم يوم القيامة عند الله أيضا ظرف يعني عند لقاء الله عز وجل ذا الوجهين مفعول للفعل تجد الذي يأتي هؤلاء بوجه أي هو خبر مبتدا حذوف أي هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه فليحذر المسلم أن يقع في ذلك آه، كما يقال يحل المجالس فمع هؤلاء يقول مع المسلمين يقول أنا مسلم أنا مؤمن أنا أحب الله ورسوله ومع غيرهم يغمز في دين الله عز وجل ويغمز في سنن نبيه صلى الله عليه وسلم ويغمز في الإسلام وهكذا فليحذر المسلم أن يقع في ذلك هذا أمر خطير هذا أمر خطير إياك إياك إياك أخي المسلم الكريم إياك إياك إياك إياك إياك أن تستهزئ بدين الله عز وجل أو تستهزئ بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو تزدري الأديان أو تزدري الأنبياء كل هذا كل هذا أمر خطير والحمد لله آه، يعني آه، في آه، بلدنا الآن بعد الثورة المباركة آه، بدأ آه، بعض المسؤولين آه، ي- يعني ي- يضيقون على من يزدري بدين الله عز وجل وإن كان بعضهم غاضبا من هذا الكلام ويقول كيف أن القضاء يحكم على بعضهم بعقوبات شديدة طب وأنت لم تزدري دين الله عز وجل ولم تزدري الأنبياء ولم تغمز وتلمس أما كان عندك ما تتكلم به إلا ذلك بعض الناس يريد أن يغمز ويريد أن يزدري ويريد أن يسخر ولا يعاقبه أحد لكن الحمد لله آه، قرأت أن الحمد لله القضاء وبعض إخواننا في الداخلية وغيرهم شددوا على من يزدري الأديان وحكموا عليهم بأحكام رادعة وهم غاضبون جدا يسمونها حرية فكر انها قله ادب ليست حريه فكر ليس حريه الفكر او حريه الكلام ان اسبك او ازدري دينك او ازدري اشراف الناس واعالي الناس من انبياء الله عز وجل ومما جاءوا به هذا امر خطير يا اخواننا والله خطير جدا ان ان بعض ان بعض المنافقين في ايام نبينا صلى الله عليه وسلم منافقان ومؤمن جلس مع بعضهم كما يجلس بعض الناس الآن مؤمن وغير مؤمن ويتحدثون يتسامرون فبعضهم قال ب- منافق قال للآ- للمنافق الآخر ويجلس المؤمن ما رأينا قوما أشبع بطونا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء القراء يغمز بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يغمز بعض المتكلمين وبعض الصحفيين الآن آه، ب آه، العلماء وأهل الدعوة وأهل الخير لما رأوا إقبال الناس عليهم وانهماك الناس على دين الله عز وجل بسبب دعوة المخلصين فبدأوا يقللون من شأن المخلصين ومن شأن العلماء ويغمزون آه، فيهم ويسخرون منهم حتى ينفر حتى ي- ينفر الناس عنهم ولكن هذا ليس بيد أحد إن القلوب كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فأخذوا يغمزون بأصحاب النبي عليه السلام أي أنهم كثير الطعام كثير الكلام عند الغزو وعند الجهاد يجبنون كلمة وضحك الآخر وضحك المؤمن وجبريل ينزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية الكريمة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الآية قال لبعض أصحابه أدرك القوم قد احترقوا ماذا قالوا احترقوا الآية نزلت غاضبة بعض الناس يظن أن الكلام آه، ليس بشيء يظن أن الكلام ليس بشيء يتكلم كيف يشاء ويفعل كيف شاء يجلس مع هؤلاء يتكلم بما يحب الله ورسوله لأنه, لأنه يعلم أنهم مؤمنون ويجلس مع الآخرين يتكلم بما يغضب الله ورسوله لأنه يعلم أنهم ي- يكرهون الدين ويحل المجالس ويظن أن الأمر مزاح يظن أن الأمر مزاح ولعب وضحك وتضييع وقت كما يقولون لا لا اللسان ما يل- قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كل قول الكلمة لو قال إنسان لو كان لو قال إنسان لظالم أق يشترك في القتل ينادى يوم القيامة أين الظلمة أين من برى لهم قلمة حتى الذي يبري القلم ويناول القلم لمن يؤذي ويظلم مشترك والله مشترك أين الظلمة أين من برى لهم قلمة انتبه فنزلت الآية قال أدرك القوم قد احترقوا فجاءوا فجاءوا المنافقان والمؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم على دابته وينزل عليه قول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين أمر خطير ربنا كفرهم قال لا تعتذروا ويمسكون ب... ب... بلجام الناقة وتجر أقدامهم على الحصباء تدمى ينزل منها الدم ويقولون والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب يعني بنضحك بنهزر كما يقول يا أخي بضحك أنا بهزر ما تاخدش على كلامي إنما كنا نخوض ونلعب ولا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم انظر إلى الكلام وانتبه الذي يكتب يكتب كلام خطير كلام خطير انظر إلى الأخ الفاضل في جريدة الأخبار آه، كاتب ساعة لدقنق اسمه ميم فه هو طبعا اسمه محمد وأنا ما أظنش أظن هذا الاسم اسم حركي ولا أظنه محمد أنا أظن يعني يعني يا أستاذ محمد آه، يعني حتى الذي يغضب يغضب يغضب برحمة يحقد يحقد برحمة أما في جريدة رسمية مثل هذه تشنيع على السنن والسلفيين وأهل العلم بأسلوب لا يليق حتى الإنسان أن يتكلم به في بيته يعني هذا فعلا آه، إثارة رهيبة يقول ظاهرة عجيبة فعلا تفاقمت في الشهور الأخيرة بشكل لافت للانتباه وباتت تطالعنا في كل موقع الأعداد المتزينة من أرباب الدخون يعني إيه الأعداد المزيدة من أرباب الدخون الإنسان إذا التزم إذا التزم كما أنت تلتزم بحلق ذقنك لهواك أو لعملك أو لنظامك هم يلتزمون بدين الله عز وجل أليست الذقن التي أنت تتكلم عليها هي اسمها اللحية التي ذكرها آه، أصحاب الص- كتب الصحاح في كتبهم من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أوامر نبينا صلى الله عليه وسلم أنت سميتها دقن ولول ظهرت هذه ال- ال- الظاهرة وأخذت تشنع تشنيع ما يليق بك يا أستاذ محمد فهمي ما يليق بك وأنت كاتب صحفي أقل شيء في الصحفي أن يكون مؤدبا وصادقا أقل شيء لكن كده بجديرة رسمية لسه احنا بنعيش ال- مأساة النظام السابق في الهجوم على دين الله عز وجل تقدر تتكلم على هذا على غير المسلمين آه، بكثافة لم نعرفها من قبل واتخاذ الدقن وسيلة للكسب والارتزاق ده كلام برضه هو كل الذي يلتزم بسنة وبأخذها للكسب والارتزاق يعني عندما أنت آه، تحلق ذقنك أقول لك أنت تأخذها وسيلة للكسب والارتزاق عندما تبرج امرأتك آه، معاندة لدين الله عز وجل أقول أنت أخذها للكسب والارتزاق يعني كل الإنسان يلتزم بشيء من دين الله عز وجل زي اللي قالوا ما رأينا قوما أشبع بطونا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء القوم أقول ده بيطلقوا لحيهم لحاهم ويصلون للكسب والارتزاق هذا هل هذا يليق كل إنسان يلتزم بتعاليم دينه الشريف لينجو أمام الله عز وجل يوم القيامة وأنت تعلم على الأقل بتعرف تقرأ اقرأ ارجع لكتبنا كتب ديننا وأنا ما أظن أظن الاسم ده حركة مش ممكن أبدا ده كلام راجل مسلم مش ممكن مش ممكن أبدا ارجع لكتب ديننا وشوف الأحاديث دي موجودة ولا لا ورد علينا لكن تقول أخذنها للكسب والارتزاق ولكل العيش من الحرام لأكل العيش من الحرام الذي يلتزم وياكل العيش من الحرام احنا اللي بناكل حرام ولا انتوا احنا اللي بنسرق شفت واحد فينا قبل كده سرق ولا مسك وزاره ونهبها ولا مسك رئاسه ونهبها ومعاه مليار ومليارين يعني يعني ويلمح اللي اللي معاهم قصور واللي معاهم سيارات يعني ها يعني اليس هذا مواطن آه، من حقه ان يسافر الى الخارج كما يسافر اي مواطن ويرزقه الله عز وجل وياتي ويعيش عيشه كريمه كما يقولون اليس الرجل المتعلم تعليما شرعيا اليس هذا من حقه يقول بتوع الاوقاف آه، عايشين عايزين ياخدوا الزكوات زكوات ايه زكوات عيب هذا الكلام في جريده رسميه عيب عيب يا اخواننا ما تهيجوش الشباب الشباب ما يعني خلاص ضاق به الحال 30 سنة ومش مستحمل أي غمز ولمز ده, تا- ده, ده هذه إثارة وليست وليس إعلام إعلام إثارة ويقول آه، ولا- وأكل العيش من الحرام من الحرام يا ظالم من الحرام من الحرام من أي أي حرام هل ظبطت واحدا فينا أخذ عليه أنه سرق أو اختلس مثل الذي نسمعه منكم وزريعة في القصور فيما يؤتيه صاحب اللحية من أعمال لا تتفق مع ما يتحين أن تكون عليه من الدقة والإتقان تركت كل الملايين وتنظر الإنسان آه، ملتحي تقعد تغمز في أعماله من أجل أنه ملتحي يقول وفي الوقت الذي يرفع فيه أحد نواب ال- ال- البرلمان الأذان للصلاة داخل قاعة مجلس الشعب آه، أثناء انعقاد الجلسة ويعلن فيه أحد روميهيات التيار السلفي أن ظهور المذيع في التلفزيون بغير حجاب يثير شهوات طب ما أمر شرعي المتبرجة حرام يثير أو ما يثيرش ارجع للكتب مش عاجبك خلاص افعل ما شئت لكن اترك غيرك يعبد ربه اترك غيرك يعبد ربه اما انك انسان قلب المذيعه المتبرجه حرام هنخبي نبقى منافقين حرام والله التبرج حرام التبرج حرام ربنا قال تعالى عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى وقال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما كلام ربنا عز وجل في سورة الأحزاب وسورة النور الذي يريد أن يلتزم لينجو هناك يلتزم والذي لا يريد لا يغمز مثل هذا الغمز الرهيب بسايبين له أعمدة كثيرة ها غمز رهيب غمز رهيب غمز رهيب ولسه في كلام أشد من ذلك لا هذا يرضي الله عز وجل السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضل
آه، ازيك يا مولانا الحمد لله
آه، هو هو معذره عشان يا مولانا آه، بالنسبه لل- للاخ هو ليس باخ يعني يعني المفروض انا عايز الفظ بقول كده مش كويس ولكن يعني تأدبا لان انا راجل مسلم ما ينفعش ان انا اقول عليه كده ف فكان اولى ان هو ينظر الى ال- الاخوه اللي هم ضباط الشرطه اللي هم آه، آه، حيلوا الى التأديب كان اولى بيه ان هو ينظر اليهم هل هم دولت بيرتزقوا باللحى بتاعتهم صح يعني الاولى وال- والاقدر بيه ان هو ينظر للناس ديت فالناس اللي هي بتلتحي والظاهره ال- الجديده ديت هي ظاهره تبشر بالخير ليس الله بظاهره يفتح عليك.
تبشر بالسوء نعم الله يكرمك اه اه ف- ف- فالر- فالراجل اللي كاتب الكلام ده هو م- هو هو يا ريت ان هو مثلا آه، مسلم لا ده هو ما بيحبش الاسلام نفسه نعم يعني هو ما بيحبش الاسلام نفسه نعم الله يكرمك اه اه ف- ف- فيا ريت ما تقولش الاخ الاخ محمد معذره يا شيخ لان انا ما عدتش على لا، لا، حضرتك مش مشكلة.
تقولش جزاك الله الاخ خير.
محمد جزاك ده- الله خير.
ده سر- ده- ده- نقول ده ده ده يعني ايه زباله من الزبالات اللي موجوده الله في المجتمع.
يحفظك الله يحفظك الله يحفظك شكرا جزاكم الله كل خير يا جزاك شيخ.
الله خيرا ربنا شوف يكرمنا بيه إن شاء عشان الله.
يسمع يا استاذ محمد شعور الناس بقى عشان تعرف الشعب كله هيجي عليك انا خايف بس يتهور عليك شاب من الشباب الغيور وتاخد تقول ارهابيون يعني كلام مش معقوله مش معقوله اقرا ايه ولا ايه مش معقوله حتى واحد زميلك كان راجل محترم برضه في الاخبار اسمه بدر محمد بدر بيقول آه، هو نفسه زميلك بيقول لك اننا مع الاسف لا- لا زلنا نمارس الاعلام باسلوب الاثاره شوف زميلك زميلك مش عاجبه اساليبكم وتهييج الرأي العام بلا منطق صحيح ولدينا قدرة كبيرة على تعميم الحالات الشاذة نلاقي حاجة شاذة ونبدأ نشنع زي المنافقين زمان وكأنها ظواهر حقيقية لا بد من مواجهتها والخروج منها إلى نتائج وتحليلات هي لغو في لغو والهدف من كل ذلك هو مزيد من تخويف الناس من المستقبل وزرع اليأس والإحباط في المجتمع في ظل الصعود السياسي والاجتماع- والمجتمعي للتيارات الإسلامية اصلك هذا ليس بايدينا والله يا اخوانا بعض الناس تظن ايه يقول لك احنا بنكلم الناس والناس وبنضحك عليها والناس بتدخل الاسلام كل الملايين دي هنضحك عليها وندخلها الاسلام اليس هذا دين الله عز وجل هل سمعت واحد مننا بيجيب اشياء من عند نفسه او بيغني او بيرقص كل ك- كل ما نتكلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم اما نقول مثلا قال الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم وانت عارف قبل الثوره كان في قد ايه مشايخ بتحارب النقاب حرب كحرب اليهود ومع ذلك انتشر بطريقه إيه اللي نشره احنا ربنا ربنا بس احنا بنقول ايات يا اخواننا في ايه في سوره الاحزاب 59 اقرا تفسيرها يدينا يعني اتغطى خالص وكلام العلماء وكلام الصحابه وفعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم والنساء الحمد لله وغيرهم والرجال الرجال كله اقتنع بفضل لان دين الله عز وجل دين الله عز وجل مع ان كان حرب شنعاء كان كتب بتوزع النقاب بدعه النقاب بدعه النقاب بدعه النقاب يزيد كما قال القائل وإذا أراد الله نشر فضيلة أزاع لها لسان حسود فشوف زميلك نفسه الراجل المحترم هو بيكتب من زمان بصراحة أستاذ بدر ده وأستاذ عصام حشيش بيكتبوا بصراحة أستاذ عصام بيكتب من قبل الثورة لصالح الدين بصراحة الحق وهذا من الأشياء النادرة التي نجدها في إعلامنا بقول مشكلة الإعلام في بلادنا سواء كان رسميا أو حزبيا أو مملوكا لرجال الأعمال أنه نشأ في ظل الاستبداد والفساد والقمع فاعتاد على سياسة الإقصاء والتهميش ومنهج تزييف الوعي ودولة الرأي والحزب الواحد وفي هذه التربية الفاسدة نشأ جيل من الإعلاميين إما خائف أو منافق أو انتهاز ربنا يحفظه حاجة جميلة هو ده الحقيقة ليه كده ليه كده بصراحة بصراحة كلام مثير احنا نخاف عليك بس نخاف عليك في الآخرة دي مفيش كلام أمر الآخرة مفيش كلام أنت بتضيع آخرتك أنت بتضيع آخرتك زي ما الحجاج بن يوسف الثقفي قاتله الله بيقول لسعيد بن جبير لا لأبدلنك من دنياك نارا تلظى قال لو كان ذلك إليك ما اتخذت إلها غيرك قال لأقتلنك قتل ما قتلتها أحد قال إذا تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك فأنت بتفسد آخرتك السلام عليكم وعليك السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل ازيك يا عم الشيخ الحمد لله يا ريت سيادتك كل يوم يعني آه، يبقى ليك آه، ساعه كده برنامج للمواضيع اللي اللي هي الاهتمام بالمسلمين إن شاء الله يعني موضوع يا ريت والله يا ريت الله يكرمك إن شاء الله آه، ال- المهم ان شاء الله باذن الله انا اتمنى انا طبعا طبعا بروح ميدان التحرير على طول اتمنى الضباط الملتحين يجوا يقفوا معانا في الوقفات الاسلاميه هنقف ان شاء الله بكره آه، هنطلع من مسجد الفتح ومسجد التوحيد آه، لوقفه عشان الاخوه في سوريا المسلمين اللي دب... السنه اللي اتبعوا في سوريا ربنا يعينكم بشار الاسد بيموت المسلمين السنه وما بيتسجرش يجي جنب النصارى ولا الشيعه فانا بدعو المسلمين بكره مليونيه في ميدان التحرير السلميه من ميدان الفتح ومسجد التوحيد اللي هيخطب فيه الشيخ فوزي السعيد الله.
اتمنى الضباط الملتحين يبقوا موجودين معانا في ميدان التحرير ده الحل الوحيد اللي- اللي ضباط شرطه يبقوا مع الشعب يعني الشعب ده مش هيحب ضباط شرطه الله يفتح الا عليك.
بالحاله ديت صح.
الضباط الملتحين يجوا يقفوا معانا والمنقبات برضو أز- آه، قرايبهم يجوا يقفوا معانا وظباط راجل في الشرفاء اللي هم الناس ب... اللي هم ما سرقوش وما عذبوش وما وما بهدلوش الناس ولا ظلموا الناس فانا برحب اتمنى اقابل جميع الظباط الملتحين والله العظيم بتمنى اقابل واحد منهم عشان احضنه ويمشي معانا شاء ويقف الله.
معانا وي...
إن شاء الله.
ودي الحل الحل الوحيد لحبنا ويرجع الحب بيننا وبين الشرطه لان الشرطه مش هيرجع الحب بتاع الشعب شاء ليه الله.
الا بموضوع الظباط الملتحين ما شاء ده الله ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك آه شوف شوف شعور الناس آه استاذ محمد محمد وانا مع- انا اظن إن اسمك مش محمد مش ممكن شوف شعور الناس بس اسمع كلام الناس والله ما اتصلنا بهم وما نعرف ما من هم والله ما نعرفهم لكن شعور الناس عشان تعرف شعور الناس الناس اله- كل الدنيا هتنهج عليك ده غير الاخره هتخسر الاخره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور- دكتورنا الغالي بارك اتفضلي.
الله فيك ونفع الله بك الله انا يحفظك.
عايزه اقول بس فكره بسيطه ربنا سبحانه وتعالى طبعا وحضرتك اعلم ان الله يدافع عن الذين امنوا نعم.
فاحنا مش مش خايفين من اي حاجه واللي بيحصل ده نتاج طبيعي لشغل البروتوكولات الصهيونيه الموجوده من 280 سنه واللي هم بيدسوها في العسل وفي قلب التعليم في الصحافه وفي الاعلام وفي كل الكلام ده كله بيدخلوا في دماغتهم واول يعني في بروتوكول السابع آه، الاهانه و- والحط من قدر العلماء الدين والحط من قدرهم باي شكل من الاشكال ويعني وتفاهة أفكارهم يعني تسفيه أفكار العلماء والحط من قدرهم و- و- والعيب فيهم يعني كل اللي بيحصل ده والله يا شيخ من أول زياد العليمي لحد اللي حضرتك بتقرأه في الصحف والمجلات ده من بروتوكولات صهيون واحنا مهما عملوا احنا باذن الرحمن ربنا يبارك فيكم في عمركم علمائنا وشرفاء الامه انتم النور اللي بينور لنا الدنيا دلوقتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا آه، يعني هو زي ما أنا قلت في الاول ان الله يدافع عن الذين امامه الشيخ محمد حسان قدر وكرامه و- وقدر كبير في الدنيا ربنا يجعله في الاخره زي ما- يعني يجعل حبنا له في الاخره آه، ويجعل شفاعته لنا في الد- في الاخره يا رب هي هي سبيلنا لكم فانا يعني و- لا تهنوا ولا تحزنوا وحضرتك اعلم مني جزاك الله خير ربنا يكرمك ما شاء الله ما شاء الله ولسه اشوف يا استاذ محمد لسه اشوف بقى انا بس خايف قبلك يقابلك واحد شاب غيور او اتنين تلاته يحضنوك حضن مش كويس عشان انت متطول جدا جدا بتقرا مقالتك زودت ضغطي حرام عليك حرام عليك حتى اللي يغضب ويحقد يبقى ب ب ب بوسط خليك وسط خليك وسط لكن حقد رهيب لحد ما ظنيت ان انت مش اسمك محمد اسمك نتنياهو مش ممكن مش ممكن مش ممكن انا متسع- مس- اتحداك لو توريني بطاقتك وتقول انا اسمي محمد انا اسمي محمد ده غير الغمز اللي بعد كده الشديد السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله كل خير يا شيخ وجزاك.
إيه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين جزاك الله خير.
وربنا بإذن الله م- معاكم وينصركم على آمين.
على كل أعداء الدين اللهم آمين ويجزي الشيخ محمد حسان وكل آمين.
العميع عقبة الرحمة خير الجزاء امين آه، ليا طلب بالله عليكم انا انا ما اعرفش نور هيثم بس مامتها بتبعت على الشريط من تحت ان هي مريضه ودي لها فتره في العنايه المركزه اه بسالكم بالله الدعاء لها ربنا يشفيها.
وكل المشاهدين ربنا يشفيها.
الدعاء لي فانا طالبه في الثانويه العامه وجزاكم الله كل خير ربنا يشفيها و... ويصلح حالنا وحالك يا رب آه بيقول بعد كده معلش انا عارف الكلام بس عشان الناس تقول لي انت غضبان ليه اوريك بس بيتكتب في جرايد رسميه ايه جرايد رسميه بتطلع بره ويقولوا مصر مسلمه عشان بس يشوف بيتكتب فيها اقول انه في هذا الوقت الذي تركزت فيه اهتمام الامه حول قضايا الحلال والحرام ومطالبه رجل الاعمال باخراج الزكاه ونحو 300 الف داعيه اسلام ما حد انت سمعت كده شفت واحد بداعيه بيمد ايده تقول لي آه، قاعدين بي- بيحفظوا آه، بيتعلموا يعلموا الناس ما وراهمش شغله طب وانت مش قاعد تكتب اهو وبتشتم وبتقبض الاف مؤلفه مش ده شغل بتعتبرها انت شغله قاعد تغمس في دين الله وقاعد في مكتبك في ال- في ال- في الجريده وعماله تغمس وبتعتبرها شغل تقول انا بشتغل وتنزل الصبح تقول انا رايح الشغل وتقعد تغمس في دين الله. التاني برضه بيحافظ على دين الله عز وجل والا انت عارف الدين عصمه والله الدين عصمه الدين عصمة واديك شايف الناس مقبلة على الدين ازاي وبعدين نجاء الاخر امر الاخرة انت لو انت مخلد ماشي براحتك لكن ما انت بمخلد والله ما لست بمخلد احذر احذر غضب الله عز وجل في الاخرة يقول 300 ألف سمعت برضه ناس من الاوقاف او من الدعاء الاسلام وعامل وزارة الاوقاف ياخدوا زكوات الناس حرام عليك اتق الله لا تلتمس للبراء العنت في جريده رسميه ده انت لو اتكلمت في كلام خاص بيك نحاسبك عليه فبالك بقى جريده رسميه نجد أز- ان ثم ظاهره تتفاقم كل يوم تق- تقضي دق اجراس الانتباه وهي استثمار المظاهر الدينيه في ارتكاب الوان حديثه من الموبقات موبقات شفت واحد زنى من المشايخ شفت واحد سرق اختلس اختلس حرام عليك لم نكن نعرفها تعرف عاداتنا وتقاليدنا انت طبعا متربي بره هتعرف ايه عاداتنا وتقاليدنا عاداتنا الستر والعفه زي ما احنا اتعلمنا من ديننا انت متربي بره صح مش من عاداتك ولا تقاليدك التي تعود في جوهر الثقافه النه- النهريه ومجتمعات الوفره واخلاق ال- القريه والتراث الحضاري العريق الذي يعود لالاف السنين لا احنا ديننا ال- ال- ال- العفه والطهر والنقاء والنقاء والنور والحياه الطيبه والجنه بادئه من 1000 من 1433 سنه مش الاف السنين احنا مش فرع مش مش فراعنه احنا مش فراعنه من انتسب لتسع اباء في الجاهليه فهو عاشرهم في النار احنا مش فراعنه احنا مش اولاد الفراعنه ولو اولاد الفراعنه نتبرأ من هذا النسب مش عيب دعي القوم ينسب مدعيه ليلحقه بذي النسب الشريف أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا ما افتخروا بقيس أو تميم النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سلمان الفارسي وهو من فارس سلمان منا آل البيت سلمان منا آل البيت وما كان أصلا سلمان ولد في البيت ولكن ب- بانتمائه ودينه فاحنا بانتمائنا وديننا أولاد الإسلام وليس أولاد الفراعنة الآلاف السنين آلاف السنين عايزين نمشي عري في الشارع زي ما كان فرعنا بيمشي تقول احنا اولاد ال- من الاف السنين عاداتنا وتقاليدنا اتق الله اتق الله آه الموبقات التي يقترفها البعض هذه الايام تختفي وراء مظاهر تدين موبقات عارف يعني ايه موبقات عارف يعني انت اللي بتعملها الموبقات دي اما النبي عليه الصلاه والسلام يقول آه في حديث البخاري اجتبعوا الس- اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف دي مش بتاعتنا بتاعتك كان احنا بنعمل موبقات هات واحده فيها بنعملها وبعدين اذا كان حلا- هناك حالات فرديه حصلت من بعض ال- الناس الملتزمه جديد مش ما تعممش زي ما اخوك قال ما تعممش الع- الاشياء الشاذه ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم العصمه للانبياء وانا برضه بقول الكلام ده وبنبه وبح- وبنبه وبنصح اخواني خاصه الاستاذ عبد المنعم الفتوح اقول له يا استاذ عبد المنعم مصر اسلاميه مصر اسلاميه مش نصرانيه بس مش هقول اكتر من كده بس ما- البلد مش ناقصه ولعه احنا مسلمون واديك شفت في انتخابات البرلمان وانتخابات الشورى كله عايزها اسلام اسلام اسلام واللي عايز غير كده مش هيفلح اللي عايز غير كده مش هيفلح بس فبقول ايه لازم ن- ن- ن- نفع- ن- ن- ننتبه لهذه الاشياء تختفي وراء ومن اجل التلاعب بالدين تلاعب بالدين حرام عليك اتق الله انت بتعمل ايه في الدين ماذا فعلت انت من الدين ده انت مش عاجبك حتى لا عاجبك اللحى ولا عاجبك النقاب ولا عاجبك ال- الصلاه ولا عاجبك الاذان وتقول لي عايزين جوهر الدين دي الكلمه المسكنه جوهر الدين هنجيب دين من عندنا انفسنا الدين ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين واضح هناك اشياء واضحه هناك أشياء واضحة جدا حتى قال بعض أهل العلم القرآن نزل في آيات لا تحتاج لتفسير أما ربنا هو يقول عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الآية بتبقى واضحة الآية بتبقى واضحة قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم لو رحت لأي إنسان عمي لا يعرف إن ما هنا شرطية وما تقدموا وإن تقدموا فعل الشرط وتجدوه جوابها من غير ما يعرف الكلام ده تقول له فاهم معناه يقول لك الحمد لله لو قدمنا خير على ايه خير لا اله الا الله يا اخوانا سبحان الله سبحان الله بتبعد بتهربوا ليه ديننا كتاب وسنه انت قول اه انا مش مستحمل انا ليا هوى انا ليا هوى لكن ديننا كتاب وسنه ما اذا اذا وجدت شيئا نقوله او نفعله ليس في الكتاب والسنه امسك امامنا سيف قول انتم كذابون انتم ضالون لكن انت تهرب من هذا الكلام لانك تعرف أن ما جاء أن ما نقوله بفضل الله عز وجل غالبه من عند الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تطيقها أنت تربيت تربية أوروبية تربية أمريكية لا تطيقها وتيجي الآخر يخلوك تكتب وتبخ هذا السم في وسط الناس أديك شايف شعور الناس على الهوى إيه غير اللي هيقابلك بعد كده وغير اللي هتسمعه وغير اللي هيقابلك في الآخرة إن شاء الله إلا أن تتوب إلى الله عز وجل اتقوا الله شوف زميلك بيقول إيه إثارة إثارة كفاك إثارة وإيه بقى شتيمة وغمز ولمز ولو ع... إنسان حتى إنسان عايز ال... أي إنسان متدين يبقى شحات لكن يعيش عيشة متوسطة لا لا يقبل يقول أجابه منين أبدا الألف جنيه في إيد الرجل الصالح ربنا بيجعلها عشرة والعشرة في إيدك مع الظلم والربا والغمز واللمز وما تعرفش حاجة فيها ذكر الله عز وجل هتبقى كأنها ألف فالتاني بربي بيزرع عليه أصل النعمة ولو انت شافه بيسرق قول له انت سرقت الحته الفلانيه تعالى اتكلم لكن تتكلم كلام عام كده تغمز بالبراء واهل العفه ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار كل اللي عايز يتكلم يتكلم بالطريقه دي ي- ي- ي- يجرح ويغمز السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك فيك يا شيخ يا رب امين جزاك الله خير ويجعلك ذخر الإسلام والمسلمين امين الله يحفظك أنا بقول لحضرتك حضرتك مش محتاج لقسم إن تقسم إن المكالمات حضرتك مش عارفها ده كل واحد بيبقى يعني هما بي المكالمات عندهم بتبقى مرتبة لكن احنا بن بن بنرد من واقع ان احنا غيرانين على ديننا وبنتكلم احنا مش بنجامل حد ولا بنجامل اي شيخ ولا بنج... احنا بن... احنا بنتكلم من واقع ان ان احنا رافضين اللي, ب... اللي هم بيعملوه ده ي- يتكلموا ويتكلموا يقعدوا يقول لك هو الكلام عليه جمرك الكلام ما احنا بنتكلم وخلاص آه، وبيقول لك ان المشايخ بيتاجروا بالدين مين اللي بيتاجر احنا عايزين نعرف مين اللي بيتاجر مين اللي بياخد مليون جنيه في الشهر امم صح ها مم.
هم اللي بيتاجروا مم.
هم اللي بيزرعوا الفتن آه، ليل ونهار قاعدين يبخوا في سمومهم آه، لينا احنا فاهمين وعارفين و- واحد الصحفيين يا شيخ قاعد في احد البرامج يقول لك آه، شفت المشايخ طالعين الايام دي يقول لك ايه لحوم العلماء مسمومه انت بتتريق ما دي حقيقه انت بتحسب ان ان الكلمه دي هم بيقولوها كده من من دماغهم يعني ولا هي دي حقيقه وفعلا لحوم العم- العلماء مسمومه وليا تعقيب يا شيخ في واحد في مجلس الشعب انا مش عارفه في بعض اعضاء في مجلس الشعب والله يا شيخ انا بستعجب ازاي نجحوا حقيقي انا مش عارفه ازاي دول نجحوا انا مش عارفه ان في حد الشعب المصري يختارهم صراحه يقول لك آه، دول يجوا بالعافية.
كلام سيدنا عمر مردود انت مين انت عشان تقول كلام سيدنا عمر مردود هو سيدنا عمر ده واحد كده عادي تتكلم عليه يقول لك كلام عندي مردود انت مين عايزين نعرف انت مين عشان تقول كلام سيدنا عمر مردود كل واحد واحد يكت- يشتمني شويه في الس- في- في الجريده واحد يطلع على التلفزيون يتكلم انتوا بتجاملوا مين انتوا بتجاملوا مين على حساب ديننا بتجاملوا مين جزاك الله خيرا يا شيخ ربنا يحفظك جزاك الله خير ما شاء الله ما لسه هتسمع يا استاذ محمد تاني لسه لسه لسه هتشوف لسه هتشوف السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا شيخنا الله يكرمك بارك الله فيك وجزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب المبارك ربنا يحفظك امين الحمد وأقول لله لك جملة يا شيخنا اتفضل ما يضر السماء نبح الكلاب فوالله ثم والله مهما يفعلون لن يزيد الإسلام إلا رجعه نعم انظر حولك ترى اللحى كثيرة جدا جدا جدا هجموا على النقاب فما الذي فعلوه؟ ازداد النقاب وازداد الإسلام وازداد الإسلام رفعة فوالله ثم والله سوف يرتفع الإسلام رغم أنف الغارقين ورغم أنف الحاقدين سوف ترى يا شيخنا إن شاء الله تعالى من هذا كثير وكثير فهذا لا يضر الإسلام ولا يضر المسلمين إنما يزداد الإسلام بهم رفعة ويزداد الإسلام بهم عزة وفخرا فنرفع رؤوسنا ونحمد ربنا على هذا الأمر الطيب المبارك فمهما يفعلون يقدمون لنا الكثير والكثير فجزاكم الله خيرا يا شيخ، جزاك.
ولا أحب ربنا- أن أطيل عليكم والسلام ربنا عليكم يحفظك ورحمة الله.
جزاك الله خيرا جزاك الله خير ما شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله الله يبارك في حضرتك امين آه، انا بس برد على الاخت اللي قالت لحضرتك آه، ان حضرتك مش محتاج آه، انك تحلف فعلا آه، مكالماتنا من دفع اسلامنا الحمد لله آه، وبقول آه، لل للشيء ال- اللي كاتب الكلام ده آه، انا بس يعني بالنيابه عن ال... ال... الاخوه الملتحين يعني آه، آه، اذا اتتني مذمه من سفيه فهذا شهادة بكمالي ولو كل كلب عوى ألقمته حجر لصال مثقال الحجر بديناري آه، ال... ال... ربنا يعز الإسلام والمسلمين آمين.
ويا رب آه، يعني هم دلوقتي مش شايفين حاجة غير إن ال- الإسلام والإسلاميين مش لاقيين حاجة يتكلموا عنها آه، في لقاءاتهم مع الشيوخ في لقاءاتهم في كتاباتهم في يعني مفيش مفيش مفيش دين مفيش مراعاة لم- ل- لحتى ل- ل- لدينهم يعني فبنسأل نسأل الله العلي القدير إن ربنا ي- يهديهم يعني ويهدي الجميع إن شاء الله فمش عارفة أقول يعني في كلام كتير ممكن أقوله لكن ما ينفعش إن أنا آه، ما ينفعش إن هو يخرج مني يعني هو أقل من الاهتمام اللي اللي هو أخده ده يعني وبس بنشكر زي- حضرتك جدا جزاك الله خيرا شكرا ما شاء الله السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا عم الشيخ الحمد لله اللهم اللهم احفظ قناه الرحمه وشوفها والقائمين عليها يا رب جزاك الله خير ربنا يبارك في قناه الرحمه امين يا رب
بس في استفسار والله يا عم الشيخ اتفضل.
الناس دي المفروض إن المفروض ان في قانون يرضعها المفروض ان في قانون يرد عليها المفروض ان صح.
في حد ي- يعني يبقى ليهم قانون رادع مش صح.
اي حد ي- يطلع يسب في العلماء ويسب في شيوخنا احنا يعني بنتمنى ان احنا نتقب- نقبل اقدام العلماء قبل ايديهم ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظك
فالناس دي يعني الواحد يعني م- استغفر الله العظيم مش عايز يحكي يعني جزاك الله خيرا ربنا يحفظك السلام عليكم وعليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله جزاك الله خيرا كثيرا ربنا يحفظك ف اديك شفت يا استاذ محمد آه، انا ما بحبش اقول الاسامي بس انا انت زودتها قوي فعشان كده آه، آه، يعني انا اضطريت أ- أ- أ- اقول اسمك يا- السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله
ازيك يا شيخنا الحمد لله تلميذك عبد العزيز ليس مع حضرتك يا مرحبا يا مرحبا يا شيخ عبد العزيز يا مرحبا يا استاذ ده الدكتور الله يبارك في الله حضرتك يا رب يحفظك اهلا وسهلا ربنا يعزك يا استاذنا والله يا استاذنا يعني إيه يعني التنظير احنا شبعنا منه جامد والحاجات ديت انا عايز يعني اقترح اقتراح ساذج شويه معلش معايا اتفضل يا استاذنا اتفضل
انا دلوقتي يعني ال- الناس ديت عايزه تتادب وتتربى ان شاء الله ان تمام شاء يا استاذنا الله ان شاء الله فاي واحد يكتب مقال من المقالات ديت ثلاث اربع شباب كده من الشباب الجامدين بتوع ال بتوع ال بتوع المسلمين كده والناس الطيبه ديت يا رب يتمسك يرزقك.
يترزع علقه ياخد علقه كده حلوه بالخرزانه على رجليه شاء يبقى الله.
عبره لمن يعتبر ان شاء الله معايا يا استاذنا ايوه ده صحيح والله ده لازم يكون عبره لغيره لان الد- الد- الناس دي طول ما هي لاقيه ان هي بتشتهر وبتنتشر على حساب الدين آه، يعني للاسف الشيء كان- كما قال الشيخ الغزالي عليه رحمه الله وكان الاسلام قد اصبح جدارا منخفضا تعلوه الكلاب لا حول كل كلب ابن كلب عاوز ينتشر ويرتفع على على رؤوس الاشهاد يطلع يشتم في الدين ويشتم في الاسلام ويشتم في المسلمين لحد امتى ناخد على دماغنا وساكتين لحد امتى لحد امتى الاشكال الاوباش دي الاوغاد دول ما ينفعش معاهم آه، آه، موضوع بقى ال- ال- الحوار والكلام مش عارف إيه. شبعنا من الكلام ده الناس دي لازم يطلع لها حد في البلد دي خلاص شبعنا عشرات السنين مفتح لهم الابواب ومفتح لهم الصحف والقنوات و و و واحنا للاسف آه، ب- ب- يعني مش مش عارف يعني م- ليه احنا متراجعين او متخاذلين بنكتفي ان احنا نرد ب- بعبارتين هنا او بدرس هنا او بخطبه هنا لا الناس دي لازم يطلع يطلع لها حد واخواننا اللي احنا انتخبناه ووقعنا لهم عشان يوقعوا عن ربنا في مجلس الشعب وفي مجلس الشورى الناس دي لازم تضع تشريع اي انسان آه، يكتب مقال يتكلم اي كلام يمثل الدين من قريب او من بعيد لازم بعقوبه ومش اسمها حريه الصحافه حريه الصحافه عندما آه، تبدا حريه الاخرين تنتهي معايا يا استاذنا ولا ايه راح حضرتك الكلام ده
جزاك الله خير معلش معلش معلش فإن شاء الله آه يعني احنا آه آه، حاولنا بس آه، يعني في طبعا كلام آه، كثير انا بس ح- آه، حاولت آه، يعني آه، يعني ارد آه، وابين على اساس ان آه، نبينا صلى الله عليه وسلم ذاته آه، وهو آه، اثبت الناس واعلى الناس واقوى الناس واشد الناس ايمانا وهو الذي قال فيما رواه البخاري في صحيحه والله اني لاعلمكم بالله واخشاكم له لكن كان يحزن من الكلام والله وهناك حديث آه، كان يحزن في اول الامر من الكلام عندما يقال كلام مؤذي فهناك حديث في صحيح البخاري آه، يبين ان نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى المدينه المنوره رضي الله ع- صلى الله عليه وسلم فكان آه، يمر على الناس يدعوهم الى الله فركب حماره ومر على ابن ابي بن سلول وهو راس المنافقين فنزل من على الدابه من على الحمار وقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم فابن أبي كاره زي اللي بنلاقيهم كارهين دولا كاره مشكلة فبرضه قال كلام مش كويس قال أيها الرجل ما أحسن ما تقول ولكن أمكث مكانك فمن أراد أن يأتيك فليأتك ولا تؤذنا به في مجالسنا فقد آذانا نتن حمارك الحديث في صحيح البخاري بالطريقة دي شايل شايل رأس المنافقين شايل حاقد زي ما بنقرا بنقرا دلوقتي شال شايل حاقد حاقد على دين الله عز وجل فبيحقد على أهله فشوف بقى ما النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ينزل ويقرأ القرآن على ابن أبي ويقول آه، آه، وابن أبي يقول له يعني اقعد مكانك استغفر الله ولا تؤذينا به في مجالسنا ما تأذيناش اللي عايز يجي لك يجي لك اسمع عندك باللغة العامية كده فقد آذانا نتن حمارك يعني ريحة الحمار بتاعتك تعبتنا والصحابة موجودين والله لو لو, لو أن الصحا- الصحابة رضوان الله عليهم سكتوا ولم يتكلموا وأثر ذلك عنهم في الكتب الصحيحة كما أثر هذا الحديث لا حملنا في أنفسنا السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذن حضرتك يا شيخ اتفضلي آه، دلوقتي آه، ليه ليه المسلمين دايما هم اللي بيسبوا المشايخ بتاعهم مع ان المفروض ان احنا نوقرهم يعني آه، اصحاب الديانات الاخرى بيوقروا آه، الباباوات او الكهنه بتاعهم ويقولوا عليه سيدنا احنا ليه بقى نقلل من قدر مشايخنا ومن قدر علمائنا واحنا اللي نسب فيهم ونخلي غيرنا يسب فيهم ومتهيألي يعني ما نستبعدش عن واحد اخذ البركات لما البابا صلب على دماغه ما نستبعدش منه ان هو يطلع منه كلام زي كده هو لكن المفروض مثلا احنا عندنا دلوقتي شيخ الازهر هو اعلى مرتبه علميه واعلى مرتبه دينيه استاذه البابا شنوده حتى لو البابا شنوده غلط ما حدش بيقدر يتكلم فيهم ولا يقدر يقول عليه كلمه بحيث مثلا احنا ال- طبعا مع الاعتذار لشيخ الازهر له قدره ولا نسويه باحد لكن لو غلط هو بشر نلاقي كل القنوات حتى لو الاسلاميه كله بيعيب عليه طب ليه احنا احنا نوقر شيوخنا ونعلي شيوخنا مش ننقص من قدرهم
جزاك الله شكرا خير يا شيخ جزاك الله خير ف في اشياء كثيره طبعا آه، قالوها اخواننا المشاهدين محتاجه لتعليقات آه، واتكلموا كلام طيب جزاهم الله خيرا انا بس الاخ اللي شتم آه، نقول له يعني مش احنا ما تعودناش ان احنا نشتم احنا بنرد آه، من غير شتيمه وجزاه الله خير على شعوره بس احنا آه، كده لكن الباقي ارد عليه ان شاء الله بس اكمل الحديث فشوف بقى اما يكون ابن ابي تخيل معايا يا اخي الكريم الله يكرمك الموقف النبي عليه الصلاه والسلام ركب الدبه ونزل وسلم وقرا قران التاني بقى حاقد زي ما بنسمع كده قال له اقعد في مكانك واللي عايز يسمعك يسمعك عندك احنا ما تاذيناش ف- فايه قد اذنت الحمار الصحابة موجود سعد بن معاذ رضي الله عنه وغيره قال والله الله أكبر اسمع بقى لفظ الصحابة والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من رائحتك في الحي البخاري الحديث في البخاري لازم يبقى فيه وقفة وقفة وانتفاضة غضبة لدين الله عز وجل لازم ربنا عز وجل ذاته ربنا عز وجل ذاته بيغضب في القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة ربنا بيقول ايه غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولازيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تسعى القوم الكافرين شوف ملك الملوك ذاته هم يقولوا يد الله مغلولة تنفقش بخيلة أعوذ بالله ربنا عز وجل ذاته يقول غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان إيه والله مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولازيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفر كل ما ينزل عليك خير هم عايزينه طغيان وكفر فلا تأسى على القوم الكافرين ما تزعلش عليهم وده أمر وارد يعني ان احنا وجب علينا ان احنا نغضب لدين الله عز وجل ونبين الحمد لله الناس بتتاثر وهذا المقصود هو هو المقصود هذا الناس تتاثر وتخاف على دينها وتغير على دينها هذا هو المقصود كل هذا فيه قربه يا اخواننا الافاضل كل هذا قربه مجرد الانسان يغضب لدين الله عز وجل يتقرب به الى الله لان شوف ربنا عز وجل ذاته غاضب غاضب والنبي عليه السلام وهنا الصحابه قال والله الله اكبر الله اكبر اللهم ارضى عنهم قال قال سعد بن معاذ والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من رائحته كلام كلام يتوزن ذهب غير غضب لدين الله عز وجل صحابة كان ممكن يقول له لا يا ابن أبي ويطبطب عليه ويقول له ما ت- ما تغلطش كده في, في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصحش الله يهديك ماشي في أمور تحتاج للحلم وأمور تحتاج لوقفة وقفة وقام حصل تشاجر بينهم بين الصحابة وبين ابن أبي واللي معاه وبين اليهود ثم خفضهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه سكتهم وانطلق الى سعد بن عباده يزوره من الانصار وكان سيد الخزرج برضه النبي عليه الصلاه والسلام لسه فاكر الموضوع فقال يا ابا آه يا سعد اما سمعت ما قال ابو حباب شوف قال لي ايه شوف قال لي ايه زعلان النبي عليه الصلاه والسلام برضه كلمه برضه بتزعل كلام بروح اللسان لها التئام ولا ي... وجلوح السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان يعني جروح السيف وال... والآلة الحادة تلم وتروق تبرأ إن شاء الله وجروح اللسان ما تبرأش القائل يقول كذلك جروح السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان إلا جرح اللسان فبيقول له يا أبا يا سعد أما ترى ما قال أبو حباب شوف بيقول لي إيه وراح حكي له النبي عليه الصلاة والسلام القصة فقال اصبر عليه يا رسول الله فوالله لقد كادوا أن يتوجوه فلم يعني هيخلوه كان قبل ما أنت تيجي كان هيخلوه هو الرئيس فلما أكرمك الله بالحق الذي جئت به شرق بذلك حقد شرق يعني حقد وقفت في زوره حاقد هو ده الحقد اللي احنا بنشوفه الآن دلوقتي حقد بس لازم نرد بأدب لازم نرد ونبين ديننا والحمد لله شعور الناس معانا اهو شوف كله محتاج ان ايه إيه انسان يقول لي يعني ايه إيه يعني ينفس عن نفسه لان كلام زي ده ما يتكتب إيه، في جريده هو الحمد لله الجرائد الاسلاميه آه، بترد وكاتبه وكلام جميل بس جريده زي دي اما يقعد ي- ي- ي- ينفخ آه، ويسم مثل هذا ده في كلام اكتر من اللي انا قلته كمان كتير آه، خداع الناس بالمظاهر الدينيه ومس خداع خداع و- وحرام و... و... وسرقه وبيلموا من حساب الناس ايه الكلام ده هل انت رايت هذا هل عندك دليل على هذا هل رايت احدا مثل فعل هذا ولا كلام بخ وخلاص وانت وانت ايه وانتوا عايشين ازاي لا اله الا الله فبس ببين هذا الامر شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال اصبر يا سعد قال اصبر يا رسول الله فوالله لقد كادوا ان يتوجوه كان يبقى رئيس قبلك الاوس والخزرج فلما جاءك الله اكرمك الله بالحق الذي اكرمك به اللي هو النبوه شارق بذلك حقا وقعد ابن ابي حاقد للاخر وقال ننتظر ننتظر نستنى يعني فاذا ظهر محمد اسلمنا واذا لم يظهر قعدنا على على على كفرنا فلما راى النبي عليه الصلاه والسلام انتصر بقى في بدر وانتصر في في الخندق وفتح الله له مكه اسلم اسلم بس برضه النفاق كان في قلبه قعد النفاق في قلبه ولما النبي صلى الله عليه وسلم حاصر اليهود مرة من المرات هو غضب اللي غضب على اليهود غضب وأمسك بقى بيد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما- لما عروا المرأة عروا المرأة المرأة كانت في السوق اليهودي عرى المرأة عمل ال- آه، عمل آه، الدبوس إبرة في ثوبها فلما قامت اللي هو الصائغ سواق كان صائغ انكشفت فصرخت فقام مسلم صحابي قتل اليهودي فقتل اليهود المسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يطلعوا بره بره المدينة حرب على طول غضب صلى الله عليه وسلم امرأة تعرت فجبنا أبي بقى بيحب اليهود عبد الله بن أبي بن سلول وأمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا والله يا رسول الله لا والله يا رسول الله ما تع- ما تعملش فيهم كده قال اتركني يا ابن أبي قال لا والله يا رسول الله قوم منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة لا لا لا والله يا رسول الله اتركهم لي اتركهم لي ما تقتلهمش والله يا رسول الله اتركهم لي قال هم لك يلا كان بيحبهم جدا وأخذ على ذلك ويوم ويوم أحد طلع رجع بتلت الجيش نافق وقعد الصحابة شالوا منه بقى شالوا منه وهو الذي قال في يوم من الأيام لأخرجن الأعز منها الأذل لأخرجن الأعز منها الأذل ابنه سمعها كان مؤمن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال لأخرجن الأعز منها الأذل ده النبي صلى الله عليه وسلم هو الأز- هو الأعز وأنت الأذل والله لا تدخل المدينة حتى يأذن رسول الله ومسك لابوه السيف واستاذنه النبي عليه الصلاه والسلام قال ارفق بأبيك خليه يدخل وقعد شايل بقى كده لحد ما جه ما جاله الموت إلى أن أتى إليه الموت وتقرأ القصة في فتح الباري وتخريجات الحافظ شيخ الإسلام العسقلاني ترى ما يسعدك و- وتقر به عينك وينشرح به صدرك في- فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام يعوده فقالوا هو بيموت النبي عليه الصلاة والسلام آه، سيد الأمة سيد المؤمنين فيش نفاق فيش تطيب خاطر على حساب الدين فجاء وهو بيموت ابن أبي بيحتضر فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف يقول له إيه كان ممكن يقول له مثلا آه، ألف سلامة زي ما احنا بنقول كده ألف سلامة ربنا يطول عمرك ما تخافش لا قال له على طول كده قال ألم أنهك عن حب يهود ألم أنهاك عن حب يهود الحب يا أخواننا الأفاضل من أوسق عرى الإيمان حب في الله والبغض في الله الحب في الله والبغض في الله من أوسق عرى الإيمان السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا عم- عليكم السلام ازيك يا عم الشيخ انت سيادتك ذكرت ال- ال- الاسلام في مصر من 1400 سنه لا الاسلام في مصر من ايام سيدنا يوسف يعني سيدنا يوسف كان مسلم هو اللي دخل التوحيد في مصر وكان مسلم وسيدنا ابراهيم طبعا كان مسلم وال- والانبياء كلهم كانوا مسلمين يعني احتمال يكون كمان قبل سيدنا يوسف كان الاسلام في مصر ال ال لا كان ما- ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا بل كان مسلما إبراهيم حنيفة مسلمة اه حنيفه المسلمه يعني الاسلام اصلا من ايام سيدنا نوح فمن سيدنا يوسف دخل الاسلام في مصر و- واحنا اساس البلد دي يعني احنا مصر دي اسلاميه وستظل اسلاميه وهنموت وهتبقى مصر اسلاميه إن شاء الله.
يعني مصر اولا واخيرا مسلمه الحاجه الثانيه كمان سيادتك آه، مروه الش- الدكتوره مروه الشربيني ال- الكافر بتاع المانيا قتل خد آه، م- سجن مدى الحياه آه، هو هي كانت عمل كان شتمها وعمل الحجاب من من على راسها فعملت عليه دعوه آه، اتغر- غرموه 700 جنيه آه، 700 آه، يورو او تقريبا 700 دولار فجه في المحكمه وقام قتلها بالسكينه يعني في- قتلها في المحكمه في- بالسكينه فخد مدى الحياه انا اتمنى إن الحكم دي طبعا كان ياخد اعدام بس مدى الحياه بس هل هينفذ مدى الحياه مش ممكن بعد سنتين ثلاثه يقوم طلعنا الله اعلم ال- الحاجه الثانيه كمان آه، ال- اللي في خطاط اسمه محمد صابر خضري من افغانستان كتب اكبر مصحف في التاريخ آه، وكان تقريبا وزنه اكتر من 500 كيلو بعدها باسبوع ظهر مصحف اخر في بلد آه، دوله اسمها بلوشستان آه، مصحف تقريبا اكتر من 1000 كيلو دي اكبر مصحف بقى في التاريخ آه، يعني ال- آه، يعني هو تنافس في خلال اسبوع كتب كتب اكبر مصحف الحاجه الثانيه كمان عاوزك سيادتك بس آه، اتمنى من سيادتك تتكلم عن كاميليا المسلمه اللي حاجزينها في الكنايس ومعاها 250 واحده مسلمه اسلموا يا ريت تتكلم عليهم لان في واحده اسمها كان فيها اسمها سلوى عادل قتلوها و- وذبحوا جوزها و- و- وقتلوا ابنها الصغير اتمنى تتكلم عن 250 واحد في قضايا للمسلمين كتير سيادتك يا ريت كل يوم تتكلم في الموضوع دي يا ريت وانا انا انا غير ملتحي بس بطلب من ضباط الشرطه يجوا لنا بكره في ان شاء الله في باذن الله في مسجد الفتح ومسجد التوحيد في رمسيس ويجوا معانا اتمنى انا مش ملتحي بس أت- هشيلهم فوق راسي واتمنى اقابلهم كلهم واحضنهم واتمنى ان سيادتك انت تيجي برضه بكره هنطلع من ال- المسلمين اللي السنه مين لهم يعني ال- الكافر بموت او الكلب بموت في اوروبا بيعملوا له بيعملوا له وقفه وبيعملوا له قضايا الم... 70000 اكتر من 70000 د- دبحوا في سوريا وغير المصابين وغير ال... ال- الناس اللي هاجروا م... مين اللي يحافظ على الناس ديت يعني لو ما كناش احنا نقف مين اللي هيقف المصحف اتحرق في افغانستان الدوله الوحيده اللي ما عملتش حاجه عشان المصحف احنا جميع الدول اللي اتكلمت عشان المصحف اللي اتحرق في افغانستان و... وباكستان عملت مظاهرات وافغانستان وكل العالم وم... ومات حوالي 10 بسبب المصحف او 20 في افغانستان الد- مصر الدوله الوحيده اللي ما عملتش حاجه عشان المصحف اتمنى سيادتك تيجي معانا واتمنى اشوفك اتمنى اشوفك في, في معانا عشان المواقف الاسلاميه
جزاك الله خير فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا شعور الناس الحمد لله طيب وكلام جميل والحمد لله وهذا آه، ما آه، يعني آه، ثمرة ناجحة لدعوة الله عز وجل أنها تؤثر في قلوب الناس بالغير على دين الله عز وجل والغير على كتابه سبحانه وتعالى والغير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والغير على إخوانهم فالحمد لله هذا يبشر بالخير آه، وكما قلت لك قال ابن عباس رضي الله عنهما أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وإن أناسا يحبون على غير ذلك فهذا ليس عند الله شيء فليس عز- عند الله بشيء فشوف النبي عليه السلام قال لابن أبي في آخر حياته إيه ألم أنهاك عن حب يهود هو اللي خلى ختمتك سوء لأن النبي عليه الصلاة والسلام آه، يرى ما لا نرى هو اللي خلى ختمتك سوء فقال يا محمد إنما أرسلت إليك لتبشرني لا لتؤنبني يعني مش ما بقاش تأنيب في الوقت ده فشوف الكلام أثر إزاي ولذلك أنا أسعد أنما لا إخواننا المشاهدين آه، عندهم غير على الدين هذا يعتبر شيء إيماني رهيب آه، يرفع صاحبه وربنا يحب ذلك أن يرتفع إيمان المؤمنين المؤمنين ولو بقلوبهم فقط من غير أعمال الإيمان هذا مجرد إنسان يزيد إيمانه بالغير على دين الله عز وجل والحب في الله والبغض في الله والتحرك لدين الله عز وجل التحرك بقى مرتبة أعلى بس مجرد إنسان ي- يشعر الشعور اللي احنا نراه من إخواننا هذا هذا يعتبر آه، آه، ثمرة ناجحة إن شاء الله آه، آه، أردنا بها أن آه، أن نرد على هذا الكلام ن- ل- ليشعر المسلمون آه، بغيرة على دينهم وحبا زائد ل- ل- لكتاب ربهم عز وجل ولنبيهم صلى الله عليه وسلم ولسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فشوف الإنسان الذي يحقد والذي ينافق ويعيش على كراهية الإسلام وكراهية أهله وكراهية أهل العلم زي ما بيقول آه، آه، الحافظ ابن عساكر لح- التاني بالترية يقول لحوم العلماء مسمومة يعني ما نتكلمش في حقهم لحوم العلماء المسمومة الحافظ ابن عساكر قال هذا الكلام فعلا في تاريخ دمشق ده هو صاحب تاريخ دمشق لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة معروف ده هذا الكلام ليس معنى ذلك أنك لا ترد على العالم إذا أخطأ لا بس بأدب وبنقش علمية لكن نشتم ونطلع آه، أشياء ليست لها حقيقة بياكلوا بالدين وبيتاجروا بالدين كل يتدين آه، تقول ياكل بالدين ويا- وانت بتاكل بايه بتاكل بالكفر وبتعيش بالكفر لا اله الا الله يا اخي اتق الله ياكل بالدين وبيتاجروا بالدين وبيضحكوا على الناس وانت ما بتضحكش ليه على الناس ه- هل هذا اقبال الناس على دين الله عز وجل والضحك على الناس هنعمل زي الكفار الاولين ما قالوا عن النبي عليه الصلاه والسلام ساحر سحرهم سحركم ابن ابي كبشه انها اتق الله اتق الله في الكلام اتق الله في الكلام انها حقائق شوف ابن ابي ما قعد حقر على الاسلام للاخر ضيعته ضيعته للاخر قال لما نهاك عن حب يهود مش قلت لك ما تحبهمش هتقول لي ما يمكن يا اخي في الاخر اسلم وامن اسمع الادله ومات ابن ابي وجاء ابنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبي صلي عليه صلي عليه يا رسول الله لو لم تصلي على أبي سيعايرني الناس هيقولوا إن إن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلاش على أبوك على أبيك وألبسه قميصك يعني ياه ياه ألبسه قميصك كفنه في قميصك ففعلا النبي عليه الصلاة والسلام خلع شوف الأخلاق شوف الأخلاق والرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين خلع قميصه والله واداه لابن لعبد الله بن ابن ابي وقال له خد لبسه ابوك طلع ابوه من القبر تاني وكفنه في قميص النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه زعلوا جدا حزنوا فقال عليه السلام في معنى الروايه وما يغني عنه قميصي ما زعلوش يعني القميص مش وقام يصلي كمان قام يصلي عليه وعمر امسك بثوبه قال يا رسول الله ابن أبي تصلي على ابن أبي هو الذي قال يوم كذا كذا وكذا كذا وكذا وقال يوم كذا وكذا كذا وكذا فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر قال ألم يقل الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال والله لو أعلم أني إن زدت عن السبعين غفر لهم لزدت شو الرحمة الرحمة موجودة رحمة سابغة سائل من الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وقام وشد وسد ثوبه وصلى وكبر عليه وكبر الناس خلفه ولكن ملك الملوك عز وجل لا يحابي قال له ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون انتبه انتبه انتبه انتبه وقد حذرت وبينت والله يتولانا ويعصمنا من كل سوء ومن كل شر وردية إنه سبحانه وتعالى إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك وهو على كل شيء قدير والكلام كثير ولكن إنها النصيحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم سائلا الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار اللهم اقض حاجاتنا ويسر أمورنا وفرج كربنا واحفظ نعمك علينا يا ربنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في سوريا اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في سوريا اللهم احقن دماءهم اللهم إنهم حفاة فاحملهم جياع فأطعمهم عطاش فاسقهم مغلوبون فانصرهم اللهم صد عنهم يا رب العالمين اللهم ارحهم من حكيمهم الظالم اللهم ارفع البلاء عن اخواننا في كل مكان في فلسطين وغيرها واليمن وغيرها يا رب العالمين وارفع البلاء عنا هنا واتم علينا ثورتنا بخير وارزقنا الاستقرار على دينك وولي امورنا رجلا مسلما صالحا عادلا رحيما اللهم ولي امورنا رجلا مسلما صالحا عادلا رحيما اللهم ولي امورنا رجلا مسلما صالحا عادلا رحيما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تولي امورنا الجبارين والاشقياء برحمتك يا رب الارض والسماء اللهم احفظ لنا ديننا اللهم احفظنا بالاسلام قائمين احفظنا بالاسلام قاعدين احفظنا بالاسلام راقدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا الذنوب لا تحل النقم واغفر لنا الذنوب لا تغير النعم واغفر لنا الذنوب لا تورث الندم واغفر لنا الذنوب لا تهتك العصم واغفر لنا الذنوب لا تحبس القسم واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء واغفر لنا الذنوب التي تدل الاعداء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لنا الذنوب تمنع غيث السماء واغفر لنا الذنوب تكشف الغطاء واغفر لنا الذنوب تظلم الهواء ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين وعطرته الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق لرب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رحمة المهداة والنعمة المجداة نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبذور الدجى والتابعين وتابعين بإحسان يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم والى لقاء قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا أهل الحديث جزاهم